السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على طبيب القلوب محمد اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأنا عايزك تتخيل معايا لو أنت طالب في كلية من الكليات جالك جواب الصبح لقيت الجواب مكتوب فيه انتبه احترس اعمل حسابك خد بالك الحق نفسك انت عندك امتحان بعد فترة قريبة جدا الامتحان قرب الحق نفسك شوية بتفتح الجورنال لقيت اعلان من نفس الكلية خد بالك الامتحان قرب جدا الحق نفسك شوية لقيت عربيات ماشية في الشارع بتذيع بميكروفونات خد بالك الحق نفسك الامتحان قرب للي في الكليه الفلانيه شويه لقيت جواب تاني جاي شويه لقيت رساله على المحمول شويه لقيت في التلفزيون اعلانات ايه ده ده معناه الامتحان ده خطير قد ايه معناه ان الموضوع ده خطير جدا قد ايه هي دي نفس فكره علامات الساعه يا جماعه هي دي نفس فكرة أشراط الساعة معظم علامات الساعة اتحقق لغاية دلوقتي ما عادش على علامات الساعة كلها عشان تتم غير حاجات بسيطة جدا كل علامة من علامات الساعة رسالة من ربنا لينا كلنا لكل واحد فينا الحق نفسك الحق نفسك قبل أخطر امتحان في حياتك الحق نفسك كل واحد فينا لازم يلحق نفسه هو ده الشعار بتاعنا الليلة هو ده الرسالة اللي أنا عايز أقولها لكل واحد الليلة بما فيهم أنا وكل واحد قاعد قدامي الحق نفسك أنا بكلم الوقت اللي التزم ولكن مش مجتهد في الدين ما بيعملش حاجه في الدين ما بيعملش حاجه في الالتزام ما خدش خطوات جديه بالاقتراب من ربنا سبحانه وتعالى بعد ما التزم الحق نفسك تعرف قصه احد السلف اللي كان بيحافظ على صلاه الجماعه طبعا كل صلاه وفي مره من المرات جاله ضيوف اتاخر عن صلاه العشاء راح بعد ما الضيوف خرجوا جري على مساجد بغداد كلها مسجد مسجد يدور على مسجد لسه ما صلاش العشاء لقى كل المساجد صلت العشاء رجع بيته وهو مقهور اول مره صلاه الجماعه تروح منه يعمل ايه ايه قال طب صلاه الجماعه ب 25 درجه من صلاه الفرض انا هصلي 25 عشاء صلى العشاء 25 مره ونام لقى نفسه راكب جواد فرس وفرسان سابقينه بمسافه كبيره قدام وقعد يحاول يلحقهم مش عارف يحصلهم يحاول يجري مش عارف يحصلهم واحد منهم التفت اليه وقال له لقد فاتتك صلاه العشاء في جماعه فلن تدركنا خلاص في ناس ما بتقعش في ناس يا جماعه باذن الملك سبحانه وتعالى راكبين فرسان الطف راكبين افراس الطاعه وجياد الطاعه ومنطلقين الى الله انا بكلم اللي قاعد يتسبق الحق نفسك الحق نفسك هتتسبق اكتر من كده ايه انا بكلم اللي التزم وما بيشتغلش في الدعوه ما بيجتهدش في الدعوه اللي التزمت وما بتجتهدش في الدعوه الحقي نفسك يا اختي والله العظيم الواقع اللي بيحصل للامه ده ما يتسكتش عليه ابدا احدى الاخوات احدى الاخوات الملتزمات حضرت درس في الجامع لاحدى الداعيات وكانت بتتكلم فيه عن الدعوة إلى الله وإن اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إن لو عقوبة المعاصي اللي بتحصل الوقت في بلاد المسلمين نزلت مش هتنزل على العصاه بس هتنزل على اللي عصى وعلى اللي سكت الاخت من يعني مركز تبع المنصوره راحت تركب العربيه بتاعه المواصله بتاعتها فما لقتش غير مكان واحد بس اللي فاضي قدام جنب السواق جنب الشباك واللي قاعد ما بينها وبين السواق راجل كبير وقور ملتحي شكله عليه الوقار والصلاح كده باذن الله الاخت ركبت في المكان بتاعها والعربيه انطلقت لل... لل... للمركز لقت الراجل حاطط المصحف المصحف مقطع ورقه مقطع شكله غريب كاتب حسابات بالجاف حسابات الفلوس بتاعته على ورق المصحف كل ما يفتكر حاجه ولا عايز يكتب حاجه يكتبها في هوامش هوامش المصحف حاطط صور وحاطط ورق وحاطط اوراقه جوه المصحف شكل عجيب الراجل قال للسواق ايه ده يا ابني ده كلام ربنا يا ابني السواق قال له يا عم الحاج هنعمل ايه قال له يا ابني ده كلام ربنا قال له بقول لك ايه دماغك دماغك يا عم الحاج سيبنا الله يخليك احنا ماشيين على طريق مالكش دعوه بيا الراجل ملوش دعوه بيه ازاي قال له يا ابني كتاب ربنا السواق عايز يعاند اكتر قام مطلع كيس لب وقام كابب اللب على المصحف وقعد يقزقز وعايز يغيظ الراجل اللي جنبه قال له قزقز يا عم الحاج كل يا عم الحاج وما حطش في دماغك فالاخت افتكرت الدرس اللي هي لسه حضراه قالت انا لازم انكر لازم اتكلم فبدات تتكلم وتدافع وتؤازر الراجل الكبير اللي قاعد جنبها الراجل السواق عشان يعاند في الاثنين قام مطلع بقى كيس اللب وحطه وبدا يقزقز عشان يعاند في الاثنين هيعملوا ايه الناس ورا شايفه كتاب ربنا بيوهان مش على ايد الامريكان في جوانتنامو ولا على ايد الهولنديين في حرق المصحف لا على ايد واحد مسلم المفروض انه مسلم ومحدش يتكلم الناس كلها عايزه تروح بيتها الاخت بتقول قبل المدينه المركز اللي مسافرين ليه ب 6 كيلو واحد ورا اتصل بمراته قال لها انا هموت من الجوع سخن الاكل خلاص انا داخل على البلد اهو انا لساني 6 كيلو بتقول فجاه كاوتشه في العربيه فرقعت العربية قعدت تيجي يمين وشمال في الطريق بدون أي قدرة على التوازن بتاعها بتقول وفجأة العربية دخلت في عمود كانت خبطة مروعة كل اللي في العربية أغمى عليهم بما فيهم الأخت ده اهي بتقول بعد شوية حست إن الدنيا ضلمت شوية فاقت كانت أول واحدة فاقت في العربية بتبص لقت اللي ورا كذا واحد فيهم مات اللي كان بيقول لمراته سخن الأكل مات الله يرحم الناس جميعا والسواق العربية اتفتتت اتدشدشت من كل ناحية اتحطمت من كل ناحية وهي والراجل اللي كان جنبها يعني ربنا سبحانه وتعالى لطف بيهم كانت اصاباتهم بسيطه بفضل الله سبحانه وتعالى بتقول المرور اي عربيه بتعمل حادثه بيشيلها المرور بعد يوم على طول العربيه دي فضلت اسبوع كامل على الطريق ما حدش بيشيلها السواق حصل له ايه هو لعله ما ماتش ولكن بيته اتخرب فيها يا اخوانا ال- ال- القصه دي بتقول لنا ايه دفاع ربنا عن دينه ماشي حرمه دين ربنا ماشي انما بتقول لنا حاجه تانية ان اللي هيسكت هيتاخد مع اللي عصى الناس ورا سكتت كام واحد فيهم مات الحادثه الراجل اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى حصل له ايه اللي انكر ربنا لطف بيه ازاي ما ح- ما ينفعش يا جماعه عايزين نلحق نفسنا يا جماعه اللي بي... اللي بيقول ان هو التزم او بتقول انها التزمت ومش شغال في الدعوه لازم يلحق نفسه لازم يلحق نفسه والله العظيم في رساله الليله رساله خطيره لنا كلنا انا بقول للي ما التزمش ومتذبذب وشويه يجي وشويه يرجع الحق نفسك يا ابني الحقي نفسك يا بنتي الحقوا نفسكم شاب قابل اخ اداله شريط من سنه شريط دعوي فقال له انا لسه سامعه امبارح وانا قررت ان حاجات كتير تتغير في حياتي سبحان الله طب ما ده لو كان لحق نفسه من سنه وسمعه كان وفر على نفسه قد ايه كان خفف على كاهله من ذنوب سنه كامله قد ايه وفي ناس تانية ما لحقتش يا جماعه ورمت الشريط اللي خدته الحق نفسك انا بكلم كل واحد مش عايز يجي لربنا مش عايز يسمع فما لهم عن التذكره معرضين مش عايز يسمع عن ربنا مش عايز يبقى ربنا وجود في حياته خالص كانهم حمر كانهم حمر والعياذ بالله النهارده رايح خطبه الجمعه في بلد من البلاد البعيده شويه فوانا يعني في العربيه اللي بتوصلني لقيت واحد آه، مشغل اغاني بصوت عالي جدا في في عربيه من العربيات فقلت له يا راجل يا طيب وقعد اضحك معاه و- يعني وجاري معاه بالسياسه يا راجل يا طيب انت ما عندكش شريط قران عارف ان انا بقول قران قام حاطط راسه تحت فضل حاطط راسه تحت مش راضي يرفعها يا راجل يا طيب مش راضي يرفعها يا حبيب قلبي مش راضي يرفعها كانهم حمر عن التذكره معرضين مش عايز يسمع زي شاب كده راكب عربيه يجي احد الاخوه يديله سي دي عشان يشغله في العربيه يقوم دايس بنزين وطالع على الرابع على طول مش عايز يسمع كانهم حمر اللي مش عايز يسمع ده مصيره ايه شفت فرعون في سوره غافر فرعون ايه يا عم انت بتقول ايه فرعون ايه يا عم انت بتتكلم عن واحد مش عايز يسمع امال اللي مش عايز يسمع ده بقى مع مين امال اللي معرض ده مع مين مع ابو بكر وعمر فرعون في سوره غافر يا جماعه لما ربنا سبحانه وتعالى بيبين العذاب بتاعه فوقاه الله سيئات ما مكروا مؤمن ال فرعون وحاق بال فرعون سوء العذاب العذاب احاط بيهم لما نزلوا قبورهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيه مرتين كل يوم بيتعرض فرعون في قبره على جهنم والعياذ بالله ويصرخ ويستغيث والايات جايبه لك منظر فرعون وهو بيستغيث انت حاسس بيها انت كانك شايفه في قبره وفي تربته وهو بيستغيث واذ يتحاجون في النار وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف مش يزيل عنا يوما مش على طول يوما من العذاب منظر فرعون وهو بيستغيث وبيصرخ والحميم بيتصب عليه واقطاب بطنه منطلقه زي الحمير والعياذ بالله ال- ال- ال- امعاءه طالعه بره ومقامع الحديد بيتضرب بيها منظر فرعون وهو بيستغيث بخزنه جهنم بعدها بعد منظر العذاب انا لننصر رسلنا والذين امنوا ربنا بيقول انا بنفذ وعدي انا ما بخلفش وعدي ابدا انا عايز اقول لكم يا جماعه كلكم الحقوا نفسكم انا عايز اقول لينا كلنا نلحق نفسنا يا جماعه اللي متاخر في الدين يلحق نفسه كفايه اتسبقت اكتر من كده كفايه اتاخرت عن ربنا اكتر من كده كفايه مطلت اكتر من كده انا بقول لكل اخت متردده في النقاب والحجاب بقول لكل واحد متردد في اتباع سنه النبي بقول لكل شاب متردد في الالتزام الاسلام بقول لكل واحد متردد انه يطبق الدين والسنه في بيته بقول لكل واحد متردد انه ياخد خطوه تجاه ربنا الحق نفسك بقول لكل معرض لكل نافر لكل واحد هربان من ربنا لكل واحده باحثه عن الحب وهاربه من الله لكل واحد مش عايز ربنا يبقى له وجود في حياته الحق نفسك الحقوا نفسكم يا جماعه هنتكلم الليله عن سوره المدثر سوره المدثر ده الشعار بتاعنا فيها ده الشعار سوره المدثر بتكلم اتنين بتكلم اللي اول يوم يدخل في الالتزام لسه داخل اللي لسه داخل في الدين او اللي بقاله مده ملتزم ولكن نايم ما بيشتغلش في الدعوه بتقول له قوم قوم ربك بيعصى قوم مولاك بيعصى قوم قوم فوق قوم اعمل حاجه لدينك وبتكلم اللي معرض اللي مش عايز يسمع اللي ماشي في سكه اخرها نار بتقول له فوق فوق انت عارف انت هتودي نفسك فين انت عارف انت بتعمل في نفسك ايه فوق سوره المدثر نزلت وعمر الدعوه الاسلاميه لسه ما يجيش 40 يوم لسه في الاول خالص لسه ولكن صعقه كهربائيه زي الصعق الكهربي اللي بيتعمل للقلوب اللي بتقف في غرفه الانعاش ليه الواقع كان كله ضال كله ضايع كله ميت القلوب ميته جوه الصدور كان لازم اجهزه كهرباء تيجي تيجي على القلوب تصعقها عشان القلوب يمكن تفوق تاني سوره المدثر والمزمل اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت صعقات كهربائيه في قلب الضلال والباطل اللي كان موجود في الارض وقتها ليه عشان الباطل يمكن القلوب تفوق يمكن القلوب تستيقظ فهنشوف الوقت النهارده الليله يا جماعه معانا صوره من صور الصعق الكهربي في اول الدعوه الاسلاميه اللي عايزه القلوب تفوق صوره بتقول لنا كلنا الحق نفسك من اولها شوف الطلقات يا ايها المدثر قم فانذر قوم قوم انت نايم قوم ربك بيعصى قوم حرمات ربك بتنتهك قوم الحق الناس قوم انقذ الناس فانذر انذر الناس عرفهم هيودوا نفسهم فين عرفهم هيعملوا في نفسهم ايه عرفهم المعاصي اللي بيعملوها دي اخرتها ايه عرفهم السكه اللي هم ماشيين فيها ديت اخرتها ايه انذر عرفهم المعاصي اللي هم استهانوا بيها اللي تعمل فرحه في فندق وتجيب فرقه وتجيب ده كبيره من الكبائر ده كبيره يا جماعه اللي بيحصل دلوقتي ده مش معاصي دي كبائر اللي ربنا بيجاهر بيه ليل نهار في بلاد المسلمين ما عادتش معاصي عادت كبائر يا اخوانا قم فانذر حذر الناس فوقهم قومهم وربك فكبر ربنا كبير اوعى تخاف اوعى تقلق اوعى تخاف من حد يقف في وشك في الدعوه ربك كبير ما تقلقش اوعى تقلق من اي حاجه او تخاف على دنيتك ربك مش هيسيبك طول ما انت ماشي في الطريق ده قوم الناس عادت مكبره الدنيا ومكبره المراكز ومكبره الشهادات قوم عرف الناس ان الله اكبر ان الله اكبر من كل حاجه انت هتصطدم بحاجات الناس مكبراها جدا ولازم تكلمهم عن ربنا الكبير لغايه ما يعرفوا ان ربنا اكبر من كل ده هو الشارع الساعه ساعه الفجر بيبقى شكله ايه فاضي طب الساعه 7 الصبح بيبقى شكله ايه يعني ممكن في بعض شوارع المدارس لو رميت ابره ما تنزلش على الارض ليه اللي صحوا الفجر دول اللي معظمين الاخره مكبرينها واللي صحوا الساعه 7 دول اللي معظمين الدنيا ومكبرينها وربك فكبر قوم ربنا كبير انت اول ما بتقف في الصلاه بتقول الله اكبر انت عارف انت واقف بين ايدين مين اول ما ناديتك قلت لك ربك فكبر انت عارف انت هتدعو لمين ربنا كبير انت سندك ربنا الكبير سبحانه وتعالى وثيابك فطهر خليك طاهر طاهر طاهر طاهر في لبسك طاهر في قلبك طاهر في نيتك طاهر في اخلاقك طاهر في مالك اللي هتجيب بيه هدومك طاهر في تربيتك لزوجاتك ونسائك طاهر خليك انسان طاهر وخد بالك انت هتنزل تنقذ ناس من مستنقعات الوحل اوعى تتوسخ اوعى تتوسخ اوعى تروح تدعو الناس للدنيا الدنيا تخطفك اوعى تروح تدعو الناس انها تتحرر من الشهوات الشهوات تشدك ثيابك فطهر خد بالك دايما من ثيابك الظاهره ومن ثيابك الباطنه من قلبك ونيتك خد بالك من المعاصي اوعى تعصي والرجز فاهجر اوعى اي حاجه توديك النار اوعى تقول للناس ما ما تعصيش وانت تعصي اهجر مش اترك اهجر سيب اكره اكره اوعى اوعى تروح تحارب المعصيه والمعصيه في قلبك اوعى سيب الدنيا سيب المعاصي دي كلها ولا تمنن تستكثر انت هتقدم كتير قوي الطريق ده فيه تضحيات كتير قوي اوعى تقول كتير عليك يا رب اوعى كتير على مين كتير على الله كتير على اللي خلقك كتير عن دلوقتي السبع سماوات كلها فوقك كلها في اللحظه دي مليارات المليارات من الملائكه قاعده ساجده وراكعه كتير عن دلوقتي جبريل من فوق سبع سماوات زي الحلس البالي عند سدره المنتهى كتير عن دلوقتي عند البيت المعمور 70000 ألف ملك بيطوفوا كتير عند اللي الوقت ال- العرش بتاعه م- قد إيه من الملائكة بتطوف حواليه وتسبح كتير على مين كتير على مين يا جماعة لا تمنن تستكثر مهما قدمت ومهما ضحيت الدين عايز تضحيات عشان يقوم اوعى تستكتر اللي انت هتقدمه في الطريق ده ولربك فاصبر المهمة كبيرة المعوقات كتير هتقابل كتير في طريقك اصبر استحمل اوعى تقع اوعى تتعب اوعى تضعف اوعى تقع اوعى اصبر للنهايه اصبر لغايه ما ربنا يحكم بينك وبين اهل الباطل يا جماعه المهمه كبيره قوي المهمه كبيره سريلانكا فيها 2.5 مليون مسلم كانت السي ان ان اذاعت من فتره ان عملوا مذبحه ل 1300 مسلم بعد ايام من حرق 300 مسلم تانيين روسيا ايام ما الاتحاد السوفيتي اتعمل كانت الجمهوريات الاسلاميه فيها 40 الف مسجد بعد ما الاتحاد السوفيتي اقيم وانهار لما رجعت الجمهوريات الاسلاميه كان كل اللي فيها 100 مسجد بس دينك بيتحارب دينك بيتحارب احد اخواننا كان في امريكا وراجع بيقول لي اتعرف على ميكانيكي هناك امريكي بيتعلم الروسيه هو ومراته بيقول له ليه بيقول له انا هروح هناك في طاجيكستان عند المسلمين أن احاول انصرهم بتعلم لغتهم عشان اروح هناك افتح ورشه واتفرغ لتنصير المسلمين باقي حياتي شايفين فكر الغرب ناحيتنا يا جماعه شايفين كان ايام حرب البوسنه اللي كتير مننا نساها كان الصرب حصروا قريه من قرى المسلمين لما جم يحصروها فالمسلمين جم يهربوا جير الصرب وراهم يقتلوا فيهم وهم قاعدين يقولوا لهم اين ربكم يا مسلمين ربكم فين يا مسلمين سبحان الملك ربنا موجود ربنا موجود وهتشوفوا بس لما يبقى في رجاله يشيلوا الدين ده ويستاهلوا ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ولربك فاصبر المهمه كبيره النبي عليه الصلاه والسلام لما قام يدافع عن دين ربنا فضل ينفق في الدعوه لغايه ما كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال عليه الصلاه والسلام ولا يوقد في بيته نار شهرين ما يدوقش لقمه سخنه عليه الصلاه والسلام من كتر ما كل ماله طالع في الدعوه ابو طلحه في ح- في في غزوه احد من الاحاديث العجيبه لما قعد ي- ي- الرسول ينثر ليه السهام ويدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام ويطرس النبي بجسمه ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله في نفس الغزوه بيقول ابو طلحه لقد سقط من يدي سيفين او ثلاثه في نفس الغزوه ام ام سليم امراه ابي طلحه كانت قاعده وسط المعركه تسال جنود وتداوي الجنود وتشيل الجرحى قلت ايه ده الراجل ده رضي الله عنه ما سابش سلاح يقدر يحارب بيه ما حاربش بيه بيرمي سهام رمى بيمسك سيوف مسك مراته وسخرها في الدعوه الى الله والعمل لدين الله ما سابش حاجه يقدر يخدم بيها الدين ما خدمش بيها الدين ما سابش صغر يمكن يقف عليه ما وقفش عليه هو ده اللي احنا عايزينه الراجل اللي زي ده والمراه اللي زي مراته البطله عايزين الوقت كده يا جماعه مصعب راح يدعو اهل المدينه لوحده وحيد وحيد وراح مدينه كامله فتحها ابن مسعود نزل الكعبه والحرم يدعو الى الله ويجهر بسوره الرحمن لوحده وحيد يا جماعه وحيد احنا عايزين نعرف عايزين نعرف يعني في اثر عن الحسن البصري يؤتى ياتي الاسلام يوم القيامه فينصر من نصره ويخذل من خذله حتى إذا جاء عمر قال يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا أنت بقى هتنصر ولا هتخذل من الإسلام يوم القيامة هيحصل لك إيه يوم القيامة يا أيها المدثر يا أيها نداء تعظيم يا اللي نايم وما أنتش عارف قيمتك يا اللي نايم وما أنتش عارف الطاقات اللي جواك قد إيه يا اللي نايم وما أنتش عارف أنت بتعد من قد إيه عشان مهمة شكلها إيه كم مدثر في الأمة ده إيه كم مدثر في الأمة ده إيه متدثر بالهدوم الفخ... الهدوم الفخمه الدثور اهل الدثور اللي هم لابسين البلوفرات ام 300 جنيه والقمصان ام 200 جنيه والبدل ام 3000 جنيه اهل الدثور اللي لابسين اللبس الفخم الفاخر اصحاب الرفاهيه خايف على مركزك خايف على صورتك خايف على وضعك خايف على كلام الناس عليك قوم يا ايها المدثر يا كل مدثر قوم ارمي الرفاهيه الامه دي مش امه رفاهيه الامه دي امه انقاذ للبشريه كلها يا ايها نداء تعظيم يعني يا غالي عند ربنا انت غالي عند ربنا انت غالي عند ربنا اللي غالي عند ربنا هو اللي بيدعو الى الله مين فينا غالي عند ربنا يا جماعه مين فينا له قيمه عند ربنا سبحانه وتعالى يا ايها المدثر يا ايها المدثر يا يا يا يا اللي متدثر بالهدوم الفخمه الدثور الفخمه خلاص قم قم فانذر قوم بقى الرسول عليه السلام جاله امر قم حرفين حرفين يا جماعه امر حرفين قام بسببه 23 سنه ما نامش قلوب بتتلقى امر الله بالتعظيم قوم لما النبي قام الواقع كله اتغير لما النبي ساب الغار عليه الصلاه والسلام ونزل في الواقع بعد ما الصحابه كانوا تايهين وحيرانين واللي عنده اكتئاب واللي تايه في الارض واللي مش عارف الحق فين واللي بيتنصر واللي واخد له مكانه منعزل عن الناس تايهين الناس تايهه مش عارفه تعمل ايه كله اتلم وكله عرف طريقه وكله عرف ربنا سبحانه وتعالى اتحركوا بقى اتحركوا بقى عشان الدين يجي تاني في الارض عشان الدين يقوم تاني في الارض يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر ربك فكبر اول ما تسمع كلمه الله اكبر في الاذان حياتك تتقطع اجري على الجامع على طول ربك فكبر لما بشوف اللي بيحصل لامريكا الوقت بقول يا سلام ربنا كبير والله كل ما اشوف مصيبه بتحصل في امريكا ربنا كبير ربنا كبير يقعدوا يا عيني يخططوا ليل نهار يهدموا في الاسلام ازاي نضرب افغانستان عشان ما تقومش قائمه للاسلام هناك يروحوا يا عيني الوقت عاملين زي الفران محبوسين في المعسكرات بتاعتهم خايفين من عشرات الالوف من المجاهدين اللي قاعدين يصطادوهم زي الفران يقعدوا يخططوا تاني ن- ن- ن- نهدم العراق نحتل العراق ليه عشان ندمر قلب الامه ونحمي اسرائيل يروحوا يا عيني الوقت يصرفوا في اول سنه بس 700 مليار دولار و40 الف امريكي يسلموا في اول سنه او اول سنتين وحوالي 50 الف مجاهد نازلين عليهم ليل نهار من العراق وبره العراق ما بيرحموهمش قاعدين يخططوا بس ربنا كبير ربك فكبر ربنا كبير يا جماعه ربنا مش هيسيب دينه ولا هيسيب اوليائه ولا هيسيب دعاته ولا هيسيب اللي هيمشي في طريقه وثيابك فطهر خدي بالك انت المجتمع كله من ساعه ما انتقبت بيبص لك انت من ساعه ما التزمت والتحيت كله بيبص لك انت واجهه للدين الوقت اوعى اوعى تخذل الدين بسلوكك اوعى تخذل الدين بوقفه غير محترمه في الجامع اوعى يا جماعه والرشد ف- والرشد فاهجر ولا تمنن تستكثر يعني هت- هتستكتر حب الدين حب الدين وانت مش هتحس زي الام اللي بتدي لاولادها ما بتستكترش ولا بتمن عليهم ليه بتحبهم عايز روشته تبقى داعيه الى الله حب الدين حب ربنا وانت تتكلم عنه كويس اللي هيحب ربنا يتكلم عنه ليل نهار ده الشاب بيروح لامه يقول لها انا بحب فلانه وعايز اتجوزها تقول له يا ابني دي مش عجباني يقعد يكلمها عنها لغايه ما يقنعها انها من العشر المبشرات بالجنه سبحان الله ليه لانه بيحبها لو انت حبيت ربنا هتتكلم عنه صح لو حبيت الاسلام هتتكلم عنه ليل نهار ولربك فاصبر المهمه كبيره مين اللي هيشيل فاذا نقر في الناقور نقر النقر ده ايه النقره دي عارف نقره الديج كده اهو على طول كده اهو يعني في ثانيه كلمح بالبصر كل حاجه بتتقلب في ثانيه الناقور اللي هو الصور اللي بينقر اذان كل مخلوق في الكون كله فجاه الصوت بينقر اذان ال- ال- الكائنات كلها فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير عسير عسير ازاي عسير اللي طالع من الارض يتخبطه ش- ي- يت- كالذي يخ كالذي يتخبطه الشيطان من المس طالع زي متكهرب زي المصروع واللي طالع وجوههم زرق والعياذ بالله واللي طالع يغشى وجهه والعياذ بالله كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمه واللي بياخد كتابه بشمال والعياذ بالله واللي بينعصرات لسان لهب بياخده او خطاطيف بتتخطفه او كلاليب بتسقطه في جهنم او حسك بيوقعه في النار او ما بيدخلش على الصراط اصلا وبيترمى في جهنم من اولها واللي بيعرض على الله وسبعين الف ملك يتخطفوه واللي والعياذ بالله موازينه بتخف يوم عسير يوم عسير على اللي بعد عن ربنا واعرض عن ربنا الحق نفسك الحق نفسك اليوم ده صعب جدا الحقي نفسك اليوم ده صعب جدا يا جماعه الحقوا نفسكم كل كلمه في الصوره جايه بتقول لكل واحد مننا الحق نفسك لكل واحد الحقوا نفسكم طب هو هو ايه اللي دخلنا في اذا نقر في الناقور كان ربنا بيقول للنبي يلا بقى يلا انت خدت عدتك قوم اشتغل بقى احنا مش بتوع كلام احنا بتوع شغل انزل بقى كلم الناس بقى انزل اشتغل اتحرك احنا عمليين ما احناش بتوع كلام فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير إنما على المؤمنين يسير وجميل يوم من أروع ما يكون حفلات إيمانية في أرض المحشر ذرني ومن خلقت وحيدا مين ده؟ ده الوليد بن المغير عمل ايه؟ وقف في وش الدعوه ليه؟ كأن ربنا بيقول للنبي من اولها من اولها تنزل تشتغل في الدين هيبقى لك اعداء في ناس هتقف في وشك في ناس مش هتسيبك بس سيبهم لي ذرني سيبهم ليا ما تشغلش بالك كمل انت طريقك انا اللي هط... انا اللي هتولى انا اللي هنتقم منهم انا اللي هحاربهم ذرني ومن خلقت وحيدا سيبهولي انا اللي هنتقم من الطرائف في الحرب العالميه الثانيه كانت امريكا مش راضيه تنزل في المعركه وكانت انجلترا تتجنن عشان تنزل امريكا معاها في المعركه لغايه ما حصل موقعه بيل هاربر واليابانيين ضربوا المعسكرات الامريكيه فامريكا نزلت في المعركه بعد خمس سنين في المعركه وملايين القتلى في يومين او ثلاث ايام المعركه انتهت ليه امريكا نزلت بالاسلحه النوويه نهتها عايز اقول ايه انا عايز اقول امريكا دي مخلوق ما بالك بقى لو ربنا معانا لو ربنا في ارض المعركه معانا يا جماعه يا دعاه يا اهل الحق الله في ارض المعركه معانا اطمنوا اطمنوا ذرني ومن خلقت وحيدا كمل انت شغلك في الدعوه ومالكش دعوه انا اللي هشوف انا اللي هتولاه انا اللي هنتقم منه ده ايه ده لفظ من الفاظ الحرب ذرني سيبهولي ده حرب حرب مين اللي بيحارب ربنا اللي فاتحه اتيليه بتحارب ربنا المتبرجه اللي بتفتن المسلمين في كل مكان بتحارب ربنا اللي فاتح شركه قائمه على الربا بيحارب ربنا اللي بيتاجر في البورصه ولا في مكان بالاسهم الربويه بيحارب ربنا اللي فتح coffee shop بيحارب ربنا اللي عامل كل واحد اللي فتح محل خمور وبيعملوا take away اللي شغالين في الزنا delivery و take away كل دول بيحاربوا ربنا سبحانه وتعالى كل دول اللي فتح اتيليه كل دي حرب على الله يشوفوا بقى ربنا يحاربهم ازاي يشوفوا اللي مسخره موهبتها الاعلاميه او مسخر صوته في تضليل الشباب اللي مسخر جريدته في حرب الدعاء كل دول بيحاربوا ربنا وربنا بيقول للدعاء ذروهم ذروهم ملكوش دعوه ذرني ومن خلقت وحيدا ده مين ده ده الوليد الوليد بن المغيره ربنا بيقول خلقت وحيد ملوش زي ملوش زي مواهب و... و... واحترام وتقدير ووجاهه ورياسه وحيد ملوش زي وجعلت له مالا ممدوده مش عنده 10 مليون جنيه محطوطين في البنك وبيصرف منهم لا ده عنده تجاره قاعده تجيب له فلوس كل يوم اكتر من اللي قبله مال ممدود مهما بيصرف بيجي له اكتر وبنينا شهودا عنده 10 سبع عيال رجاله واقفين معاه في تجارته ومعاه في النادي بتاع المشركين ومعاه في كل موقف مش عيال تعبانه خازيه ابوها قدام اي حد لا بنينا شهودا اديته كل حاجه ومهدت له تمهيدا سفلت له كل الطرق للحاجات اللي هو عايزها وصلته لكل اللي هو عايزه وصلته للمركز والشهره والمقام والرئاسه اديته كل حاجه ولكن عصاني ثم يطمع ان ازيد تبرجت وسفرت عن وجهها وسفرت عن مكياجها وسفرت عن شعرها ولبست لبس ضيق ثم تطمع ان انا اسعدها في حياتها الزوجيه كلا صاحب 20 بنت ولا 50 بنت وعايز زي ما هو عايز ثم يطمع ان انا اوفقه في مستقبله كلا اللي كل مال حرام ورابى وتعامل بالربا وسلف الناس بالربا واستلف بالربا ثم يطمع ان انا ابارك له في صحته في اولاده كلا انه كان لاياتنا عنيدا كلا خدوا بالكم يا جماعه ربنا اداله كل حاجه قال له يبقى الفلوس مش علامه ان ربنا بيحبك يبقى بسط الرزق مش علامه ان ربنا بيحبك يبقى العيال الكتير مش علامه ان ربنا بيحبك يبقى المركز والوجاهه مش علامه ان ربنا بيحبك امال ايه العلامه الايمان انه يعرفك بيه انه يرزقك انك تتقيه وتخشاه هي دي العلامه ان ربنا بيحبك ثم يطمع ان ازيد كلا لا يمكن ابدا لا يمكن اقعد ازوده في الدنيا يعني ايه يعني الدنيا هتروح منه ازاي ازاي الدنيا هتروح ما هو اللي بيضيع الدنيا هو قله الدين خدوا بالكم يا جماعه الحقوا نفسكم الحق نفسك والحق نفسك يا كل واحد وواحده عندهم دنيا خايفين عليها الحقوا نفسكم من المعاصي المعاصي هي اللي هتمحق الدنيا وهتضيعها الحقوا نفسكم كلا انه كان لاياتنا عنيدا لاياتنا بس يعني هو صاحب جريده سايب الفساد اللي في المجتمع وسايب المنحلات وسايب الراقصات والدهر سايب كل ده ومفيش في دماغه حرب غير للدعاء والداعيات والمنتقبات والملتحين والدعاء هو ده الحرب بتاعته انه كان لاياتنا هو ده بس اللي حرق قلبه طيب سارهقه صعودا كرباجين نسلوا عليه كرباجين الكرباج الاول سارهقه صعودا والكرباج الثاني ساصليه صقر سارهقه الراق ان الانسان يتعرض لما لا يطيق ولا يحتمل ولا يستطيع ان هو يصبر عليه صعودا يعني هخلي كل حياته من مشكله لمشكله اعلى لمشكله اعلى عذاب متصاعد ارهاق متصاعد مش يرهق ويقف يستريح مش هخليه ياخد نفسه مش هخليه مش هخليه يلحق يستريح ربنا عمل ايه في الوليد بن المغيره وفي كل وليد بن المغيره في الدنيا فضل يدخل من مشكله في التجاره المشكله من خساره لخساره من خساره لخساره اشد لغايه ما مات فقير بعد ما كان اغنى الناس عند الموت روحه وهي بتتصاعد تتصاعد لغايه التراقي وما تطلعش روحه محبوسه في جسمه مع الام رهيبه في النار يصعد على جبل في النار يفضل يصعد يصعد, يصعد. ثم يلقى من عليه فيهوى ثم يصعد يصعد زي بتوع الاشغال الشقه المؤبده والعياذ بالله في الدنيا سارهقه صعودا شوفوا بعد ما ربنا قال مهدت له تمهيدا مشيته في سكك من سفلته الدنيا كانت متمهده له بقت دنيا جبال وعره تايه فيها ومش عارف يوصل لحاجه بسبب المعاصي الحق نفسك الحقي نفسك كل واحد يلحق نفسك ليه يا رب سأرهقه صعود عذاب متصاعد في الدنيا عذاب ولكن عذاب كذا سنة يجي الموت يدوق العذاب اللي ما تخيلوش ولا توقعه عما روحه تطلع ينزل القبر يلاقي عذاب فوق التخيل والتصور ده الدنيا الوقت حر الواحد بيتخنق لو قعد في مكان ده الواحد قاعد في الاستوديو مساحته قد ايه واحد بيعرق وحران يا جماعه امال اللي مقفول عليه قبر وطالع عليه صهد من النار والعياذ بالله ده يعمل ايه وبعد كده العذاب يتصاعد يوم القيامه اكتر وبعد كده في النار عذاب اعلى واعلى والعياذ بالله ليه يا رب كل ده انه فكر وقدر فقتل قتل ده لفظ حرب تاني ده لفظ من الفاظ الحرب الحرب قائمه الحرب قائمه مع كل عاصي الحرب قائمه مع كل معاند لازم كل واحد يدرك عقبه اللي هو بيعمله المعصيه يعني حرب لله يعني مبارزه لله بالمعاصي في مملكته فقتل كيف قدر هي قصه الوليد بن المغيره ايه القصه بتاعته الوليد بن المغيره كنا اتكلمنا عنه قبل كده في سوره النور القلم هو ايه حكايته الوليد بن المغيره راح للنبي عشان يجادله عليه الصلاه والسلام سمع سوره فصلت انبهر تاه ما قدرش يتملك نفسه رجع مبهور بيقول للناس ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان له لحلاوه وانه لا يحطم ما اسفله وانه لا يعلو ولا ده راجع يشعر ويشعر ويشعر الناس كانت هتتجنن الوليد بن المغيره لا الا الوليد ده شخصيه مؤثره ده شخصيه لو اسلمت مكه كلها تسلم لا في شخصيات ما ينفعش الدين يوصل لها ولا انها تدخل في الدين ابو جهل قال لهم سيبهولي راح لابو جهل بدا يتريق عليه ويسخر منه ال 80% من المنتكسين سببهم كلهم تريقه اصحابهم عليهم بدا يتريق الوليد اتقلب مع سخريه ابو جهل عمل وليمه كبيره وجمعوا قريش فيها ووقفوا الوليد بن المغيره قوم قول كلمه في محمد وقف الوليد شوف ربنا بيصور المنج- المشهد بتاعه ازاي الوليد عايز يقول كلمه في القران عايز يشتم في القران زي المنصرين وزي بتوع الشبهات دلوقتي عايزين يشتموا في القران هيجيبوا منين هيقولوا ايه انه فكر اقول ايه طب اقول ايه ده انا كل الايات اللي سمعتها معجزات طب اعمل ايه وقدر بس انا لازم اشتم لازم والا هيبتها تضيع فقتل كيف قدر ازاي قرر انه يحارب ربنا ازاي ثم قتل كيف قدر اصر وصمم رغم انه مش لاقي حاجه يقولها على القران ثم نظر نظر ده النظر اللي هو تقليب البصر في كل ناحيه قاعد يبص كده بيدور على اي حاجه تفكره باي حاجه يقولها في القران مش لاقي ثم عبس بدا يقلق الناس كلها بصاله بدا يبقى منظره مضحك عبس قطب جبينه وبدا يعصر دماغه بيفكر ما هوش عارف يوصل لحاجه وبصر البصر ده زي الاطفال المبتسرين الواد مولود مصفوط صغير بصر وشه اتخسف وشه اتصفط دمويته راحت وشه كلح ما حدش ما حدش عارف قلبه قلبه اتقبض مخه راق ما عادش لسانه اتشل ما عادش عارف يعمل ايه ثم عبس وبصر اقول ايه وكله واقف مستني وهو بقى منظره محرج ومنظره وحش جدا ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ما لقاش غير كلام قديم اتقال على القران سحر الكلمه دي في ظاهرها سخريه من القران ولكن حقيقتها فيها انبهار بالقران انه سحر انه بيسحر يؤثر يعني قديم ياما زي ما المنصرين بيقولوا كده القران ايه يعني في حاجات جميله ما قديمه قديمه يا قديمه ده انتوا اللي قديمه ده انتوا اللي المؤامرات بتاعتكم والمكائد بتاعتكم قديمه يا اهل الباطل يا اللي بتتوارثوا الباطل جيل عن جيل ثم ادبر اهو جدكم اهو فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر شوف ربنا بيصور كل فكره في دماغه كانت متراقبه كل ملمح في وشه كان متراقب اه لو العاصي يعرف الحق نفسك ده انت متراقب مراقبه عمرك ما تتخيل مداها ده انت كل ملمح في وشك متراقب كل خلجه في عينيك متراقبه كل فكره في دماغك متراقبه كل خاطره في صدرك متراقبه الحقوا نفسكم يا جماعه ساصليه سقر القرباج التاني نازل عليه ساصليه سقر الصلي ايه الفرق بين الصلي والشوي الشوي ان ممكن فرخه تتحط مثلا تتلف في ورق فويل مثلا وتتحط في صينيه وتتشوى مش متعرضه للنار الصلي الاحتكاك المباشر بين الجسد وبين النار الصلي ان النار لمسه الجسم ساصليه هقلبه على جهنم ساصليه سقر في اثر عن ابن عباس ان سقر دي الدركه السادسه في جهنم والعياذ بالله انها لاحدى الكبر يعني احدى دركات جهنم السبعه اللي هي جهنم الجحيم لظى الهاويه سقر السعير ال ال ال الحطمه سبع دركات والعياذ بالله سقر الدركه السادسه في جهنم شوف بقى ده عمقها قد ايه سقر دي شكلها سقر ديت من سقراته الشمس يعني دوبته يعني بتدوب اجسامه بتسيحهم وسقراته الشمس يعني جاله ضربه شمسيه تخيل وهي على بعد 93 مليون ميل امال بقى لما يدخل جواها ولا يدخل جوه النار اللي اشد منها 70 مره ساصليه سقر وما ادراك انت مهما تخيلت عمرك ما تتخيلها حاجه فوق التخيل والتصور وما ادراك ما سقر سقر انت عارف سقر دي ايه لا تبقي ولا تذر لا تبقي ما بتسيبش ذره في جسمه من غير ما تحطمه بالنار ما بتسيبش ذره في جسمه ولا تذر عارفين زي ال open buffet كده عارفين ال open buffet لما واحد يتقال له انت ما فيش صنف من ده مش هتدوقه ما فيش صنف من اصناف العذاب فيها مش هتدوقه الواحد واحد فيه ولا تذر مش هتجيب نوع من انواع العذاب ما تدوقوش للي دخلها والعياذ بالله لا تبقي عارفين زي الوحش اللي بيبلع حاجه الحوت اللي بيبلع سمكه بتبلع ال ال الشخص بتلاع كامل لواحه للبشر لواحه دي يعني الناس من وهي لسه على بعد 500 سنه منها تلوح ليهم بمنظر مرعب كريه مرعب تلوح ليهم من بعيد يشوفوها من بعيد ولوحته الشمس يعني سودت وشه تخيل بقى والشمس بينا وبينها قد ايه فلوحه للبشر في ناس قالوا البشر اللي هو الجلد بشره الجلد يعني بتسود وبتلهب وبتشوي الجلد من وهي لسه على بعد 500 سنه امال لما يقرب ويقع فيها بقى يحصل له ايه لواحه للبشر عليها 19 عليها عليها دي يعني والعياذ بالله هي زي هاويه هاويه لتحت وهم واقفين فوقها ممنوع ان حد يطلع او عليها زي يقول لك انك لعلى هدى يعني ما بتنحرفش ما بتحودش ما بيزغوش ما بيفتروش ما بيسيبوش الحراسه ممنوع حد يطلع من سكر بعد ما دخل فيها والعياذ بالله دي مأوى الناس اللي لو دخلت مش هتطلع تاني عليها عليها 19 نكرة 19 كلمة نكرة نكرة ينكروا في شكلهم وفي تصرفاتهم وفي أفعالهم كأنهم 19 لواء كل لواء معاه كتيبة أو فرقة كاملة من فرق جيش ملائكي حاجة رهيبة عليها 19 المشركين الأخبية وابو جهل واللي على شكلته لما سمعوا الايه دي ضحكوا قالوا 19 ابو جهل قال بص انا هكفيكوا 17 وانتوا اتنين واحد تاني قال 19 ده احنا لو كل واحد منا اتلم على واحد يكسره ونطلع واحد تاني قال بصوا بقى انا هخبط بكتف اليمين 10 وبكتف الشمال 9 واطلعكم كلها منها قعدوا يتريقوا قعدوا يسخروا جهله فاكرينهم 19 عسكري فاكرينهم 19 فاكرينهم 19 ايه ربنا بيقول وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه ما هماش عارفين دول قوتهم ايه وما يعلم جنود ربك الا هو محدش يعرف جنود ربنا قوتها ايه وحجمها ايه وطاقتها ايه وعددها ايه واللي وراهم مين يا جماعه ده رمش عينك ده ممكن يبقى جندي لو رمش عين اتقلب في العين بس شوفوا بيعمل امراض وقروحات شكلها ايه ربنا يعافينا كل غده في جسمك جندي من جنود الله لو غده ربنا قال لها اقفي او وقفي او اهدي او قللي تعمل ايه يا اخوانا ده كل حاجه في جسم الانسان كل عصب جندي لو ربنا قال عصب هيج فور قلمه قلبه على النار بتاعت قلم الاعصاب يعمل ايه ده كل ده حشره قتل كانت جندي قتلت النمرود ده النمل كان السبب في انهيار حضاره ماء حضاره اليمن كلها لما اكل سد مأرب من جوه يا جماعه جنود ربنا ما حدش يعرفه ولا يعرف انا بيتريقوا على ايه الجهله دول خدوا بالكم كانت الاول المعركه مع الوليد بن المغيره شويه بقت مع ابو جهل وناس ثانيه من القبائل هو ده الطريق ده كده الطريق شويه فما لهم عن التذكره معرضين كانهم حمر شويه وكنا نخوض مع القائدين هو الطريق ده كده كله مع معوقات كله معارضات كله اهل باطل واقفين واحنا هنفضل مكملين كل هنفضل منطلقين هنفضل قائمين على امر الله لا يضرنا من خذلنا باذن الله حتى تقوم الساعه حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى عليها 19 اعداء اعداء واقفين وعايزين يحاربوا الدين ولكن يا جماعه الدعوه مش كده الدعوه ما بتقفش بالمعارضه اهل الباطل مش فاكرين كده اذا كانت امريكا ولا اهل الباطل هيحاربوا الدعوه الدعوه ما بتقفش بالمعارضه المعارضه للدعوه عامله زي بالظبط نهر وجت حته دائت فلما دقت فيه الميه بتمشي اسرع كمان ده الدعوه بتسرع لما بيضايق عليها الدعوه عامله زي بيضه جواها جنين الجنين قاعد ينمو ينمو ومن بره كل اللي بيبص يتقالوا ان هي ثابته مفيش فيها حاجه ومن جوه في نمو لما الدعوه بيتقفل عليها بتفضل تنمو من جوه هتطلع وهتطلع ما شاء الله سبحانه وتعالى لها في الوقت اللي ربنا يأذن بيه الدعوة يا جماعة ما هياش عارفين زي واحد ماشي في طريق اي طريق فيه مطبات لما بيجي مطب بيهدي وبعد كده يسرع تاني اي معارضة هي مطب بيهدي وبعد كده بيسرع تاني الدعوة الى الله يا جماعة عارفين اللي بيلعب حديد لما يكون واحد قاعد يعمل ايده كده عادي انما لو انا حاطط ثقل حديد في ايدي اقعد اعمل كده بعد شويه الاقي ايدي ايه الاقي العضلات اتنفخت ليه لانها ضد مقاومه الحركه ضد مقاومه بتقوي اكتر لما الدعوه بتصير ضد مقاومه اهل الباطل بتشد اكتر وتزيد اكتر وتقوى اكتر مين اللي هيحارب ربنا مين ده اللي بيفكر انه يحارب ربنا مين اللي يفكر اللي واقف في وشي او لا ذرني ده ده بيحاربني سيبهولي انا اللي هتكفل بيه عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة تلاحظ إن الآية اللي جاية دي أطول آية في الصورة سورة المدثر يا جماعة غير سورة المزمل سورة المزمل آية هادية بطيئة ليه تناسب جو قيام الليل وهدوء الليل انما سوره المدثر سريعه ربك فكبر ثيابك فطهر الرزق ليه تناسب جو الحركه والنشاط والانفعال والحماس للدين والاشتعال من اجل نصره الدين الا الايه ده هي الآية 31 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أمنوا إيمان ولا يرضى إيه إيه إيه ليه الآية دي طويلة كده عارفين ليه؟ لأن الدين اتشتم فربنا بيرد على دينه يعني إيه؟ ربنا بيعلمنا إن أوعى تسكت لما الدين يتشتم أوعى تسكت لما دينك يعتاد عليه أوعى اخواتك بيغتصبوا في اطراف بلاد المسلمين وانت ساكت المسلمين مسجونين في سجون امريكا وانت ساكت الحرمات بتنتهك وانت ساكت المساجد والاقصى بيعتدى عليه وانت ساكت اوعى تسكت قم قوم قوم والحق قوم والحق نفسك قوم احسن تعامل معامله تانية خالص وان تتولى ويستبدل هيستبدلك ده انت لو موظف ترضى انك تترفد ويجيبوا واحد مكانك ترضى ربنا بيقول هرفدك واجيب حد مكانك هرفدكم واجيب ناس مكانكم نرضى ان احنا يحصل فينا كده يا جماعه يا اخوانا عايزين نقوم لدين ربنا سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك الا هو كلمه تحسسك بالعزه وما هي الا ذكرى للبشر اديني قلت اديني قلت اللي هيتعظ يتعظ واللي يرجع يرجع وكلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر ايه المشهد ده سوره المدثر صوره تصويريه رهيبه شوفوا الوقت لما ربنا صور عمل ايه لوليد بن المغيره وليد بن المغيره كان بيفكر ازاي تصوير رهيب شوفوا لما ربنا صور صقر الوقت صورها ازاي شوفوا ربنا الوقت يا جماعه بيصور كلا والقمر القمر اهو في السماء والليل اذ ادبر الليل راح بس القمر لسه في السماء بتحصل ان الشمس بعد ما تطلع بشويه برضه القمر يفضل موجود والصبح اذا اصفر الشمس طلعت يعني ايه بقت السماء فيها القمر والشمس مع بعض يعني ايه قمه النور بقى قمه النور السماء الليل راح وبقى القمر والشمس يعني عايز ربنا بيقول ايه ربنا بيقول خلاص النور المبين جه الحق الواضح الصريح جه الطريق المبين للوصول الي اهو عايزين ايه مستنيين ايه واقفين مترددين ليه اهو خلاص الطريق واضح اهو شوفوا ربنا يا جماعه شوف ربنا بيعيشك في مشاهد ازاي بيصور لك المشاهد ازاي ليه هي الدعوه لازم تبقى كده لازم نبقى كده ما يبقاش شو تايم 25 قناه قاعدين يتنططوا ليل نهار قدام الناس ومش عارف ايه 11 قناه وايه 4 ما ينفعش يا جماعه لازم الدعاء مش يروحوا يكبوا كلمتين قدام الناس ويمشوا لازم نعيش الناس في الاخره لازم نعيش الناس في الجنه وفي النار وفي القيامه وفي نعيم ربنا وعذاب ربنا لازم نعيش الناس في ملكوت السماوات الواسع العظيم بتاع ربنا لازم الناس تعيش دين مش تسمع دين تعيش دين تفهم دين تبقى الدين كده كانه زي ما النبي عمل مع الصحابه فكان راي عين عاشوا دين عاشوا جنه ونار من هم لسه على الدنيا سوره المدثر بتقول لك قوم خليك قوي بتقول لك خليك عملي فاذا نقر في الناقور ما تقعدش تسمع كلام كتير بقى وكلام ورا كلام قوم اشتغل بقى سمعت ست توصيات في الاول قوم اشتغل الوصايا السته اللي في الاول قوم اشتغل بعدهم بقى سوره المدثر بتقول لك اوعى تسكت لما دينك يتهان وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه الايه الطويله دي اوعى تسكت سوره المدثر بتقول لك عيش الناس في الدين خيلوهم صور لهم الدين خليهم يعيشوا كل كلمه انت بتقولها اتعب وجاهد عشان توصل لهم معاني الدين واضحه وعايشين فيها كلا والله والقمر والليل الليل اللي كان في سوره المزمل ربنا بيقول انه هو هو ده اخطر فتره في حياتك كلها ربنا بيقسم بيه تاني وسوره الليل والليل اذا يسر والليل اذا عسعس والليل اذا يخشى والليل اذا ربنا اقسم بالليل كتير ليه ربنا بيحب الليل, الليل ده اخطر فتره في حياتنا كلها ده فتره العباده كلها الليل ده عباده الناس اللي عارفه انها بتيجي من فوق اللي عارفه ان كل حاجه بتتقضى من فوق سبع سماوات هم دول اهل الليل هم دول عباد ربنا بالليل والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر اللي هي سقر كبيره من الكبر اللي هم السبع دركات بتاعه جهنم نذيرا للبشر اهو قد اعذر من انذر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر انت انت يا حبيب قلبي انت يا بتتقدم يا بتتاخر لو ما بتتقدمش يبقى انت بترجع يا اختي في الله اللي عايز يتقدم لازم ياخد خطوات واللي عايز يرجع لازم ياخد خطوات انت الخطوات اللي بتاخديها بتقربك من ربنا ولا بتبعدك عنه بتقربك من النار ولا بتبعدك عنها يتقدم من نار هنفضل نتقدم من نار اكتر من كده ازاي عايزين يا جماعه نفوق بقى عايزين يا جماعه نستيقظ بقى عايزين نلحق نفسنا نلحق نفسنا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر شوفوا الايه اللي بعدها كل نفس بما كسبت رهينه عارفين الرهائن عارفين لما يطلع ناس يقبضوا على ناس في طياره او ناس في مبنى اسمهم رهائن تلاقي الرهائن قاعدين مسلولين ومرعوبين وخايفين ولو ما تنفذتش الشروط اللي, اللي المحتجزين خدوها يحصل فيهم ايه يتقتلوا رهينه احنا ربنا بيقول لك انت رهن ايدي انت رهن امري انت رهن امري رهينه دي لفظ من الفاظ الحرب برضو ايه ده هو الفاظ الحرب كتير كده ليه لا ده لسه ده كل القران فاكرين لما قلنا يوم يكشف عن ساق ده لفظ من الفاظ الحرب فاكرين لما قلنا اذا وقعت الواقعه الواقعه اللي هي الحرب فاكرين لما قلنا فاذنوا بحرب من الله ورسوله يعني حرب فاكرين لما قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا صفوف الملائكه دي زي صفوف الجنود في المعركه والحرب ده حرب حرب حقيقية انقذ نفسك الحق نفسك الحقي نفسك محدش يقدر يحارب ربنا يا جماعة ولا حد يقدر يقف في وش جنود ربنا سبحانه وتعالى نلحق نفسنا انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر يا ترى انت فين دلوقتي مقرب من ربنا ولا بعيد يا ترى انت دلوقتي فين من النار قريبه ولا بعيده بتقربي ولا بتبعدي احنا يا جماعه لازم نعرف وضعنا لازم نعرف مكاننا لازم نعرف احنا فين لازم نعرف الارض اللي رجلنا عليها دلوقتي موقعها من الجنه فين وموقعها من النار فين وموقعها من رضا ربنا فين كل نفس بما كسبت رهينه انت رهينه اللي يفكك عملك الصالح واللي يهلكك عملك السيء رهينه ربنا بيقول لك انت رهن امري مستقبلك وجوازك وعيالك وسعادتك وشفائك ودسرتك ومركزك وفلوسك ورزقك وشف كل ده رهن امر الله عارفين يعني ايه رهينه عارفين لما واحد يقول يا الدفع يا الحبس اهو يا الدفع يا الحبس يا التوبه يا النار اما التوبه واما النار اهي ده رهينه هو ده معنى كلمه رهينه كلمه حرب كلمه معركه كلمه بتقول لنا الحقوا نفسكم الا اصحاب اليمين اللي راحوا ناحيه ربنا في جنات عكس دركات النار يتساءلون عن المجرمين ايه ده هم وقفوا مع بعض ايه ده ده احنا عملنا ذنوب كتير وربنا غفر لنا ورحمنا امال اللي راح النهارده راح ازاي هم بيتسالوا مستغربين اللي راح النهارده راح ازاي بعد كل الرحمات اللي شفناها من ربنا ازاي ربنا غفور رحيم للدرجه ديت وفي ناس اترمت في جهنم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ازاي ازاي ربنا بالرحمه دي رحمه رح... يا جو... هو قم فانزل فيها رحمه قمه الرحمه هو ربنا محتاجنا في حاجه هو ربنا لما احنا هنطاع هو ربنا بيبعت لنا رسل والرسل ليه وبينزل لنا ملائكه المقربين لرحمه عشان ينجدنا عشان ينقذنا عشان يساعدنا في الدنيا وفي الاخره في ما سلككم في سقر ايه اللي وداكم ايه اللي جابكم هنا ايه اللي جابكم هنا وربنا بالرحمه دي قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اللي هو الموت الموت جاي جاي الحق نفسك الحق نفس كل كلمه في الصوره دي بتقول لنا الحقوا نفسكم لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر الحقوا نفسكم وغيروا وضعكم والحقوا تقدموا تجاه الملك سبحانه وتعالى هما بيعملوا ايه دول بيحكوا بيندبوا على نفسهم القصه بدات ان احنا ما كناش بنركعها لم نكن من المصلين كانت البدايه الصلاه كانت البدايه ان احنا استهترنا بالصلاه يا اللي ما بتصلوش يا اللي بتصلوا على سطر وتسيبوا سطر يا اللي مستهترين في صلاة ولادكم اللي ما بيصلوش قدام عينيكم قاعدين تأكلوهم وتشربوهم وتعلموهم وتش... وتجيبوا لهم كل اللي هم عايزينه ومستهترين في الصلاة هتسيبوهم يروحوا جهنم قدام عينيكم اهي القصة بدايتها الصلاة الموضوع بدايته الصلاه بدايه الانطلاق الى الله الصلاه وبدايه الانهيار الاستهتار في الصلاه الصلاه يا اخوانا الصلاه يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ظهرهم يتخشب مفاصلهم تتمحى ظهرهم يبقى عامل زي الحجر بالظبط والعياذ بالله قلا انها لظى نزاعه للشوى الشوى اللي هو الايدين والرجلين وفروه الراس اللي هي اعضاء السجود والصلاه الجهنم بتقطعها حتت للي ما بيصليش اللي ما صلاش في الدنيا هيقضي الصلاه دي في جهنم جبهته هتسجد على جمر جهنم ده انا عارف يسجد والعياذ بالله مش في تكييف ولا مروحه ولا على سجاده صلاه على النار والعياذ بالله هيصلي قد ايه وهيقرا قد ايه وهيبقى امامه مين يا جماعه الصلاه ما سلككم سلككم يعني يعني دخلكم في المتاهات والاماكن الضيقه والتوابيت بتاعت سقر دي وسقر خدوا بالكم سقر ذكرت في القران كل اربع مرات ثلاثه منهم في سوره المدثر ثلاثه ليه ما انا قلت لكم صدمه كهربائيه ده دي البدايه الواقع كله ضلال الواقع كله فتن الناس قلوبها ماتت زي ما احنا بنمشي في الشارع دلوقتي ونشوف الفتن في بلاد المسلمين لازم صدمه كهربائيه تفوق الناس ثلاث مرات سقر وخدوا بالكم سقر في الصوره جت مع اتنين جت مع اللي زي الوليد بن المغيره مع اللي حارب الدين بس لا واللي قال لم نكن من المصلين واللي اعرض واللي ما لهم عن التذكره معرضين واللي ما رضاش يسمع خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم يا اخوانا هو قوم لوط دخلوا جهنم بسبب كفرهم ولا بسبب فعل قوم لوط بسبب الاثنين يبقى زي ما الكفر بيهلك المعصيه بتهلك زي ما الكفر بينزل في عذاب القبر المعصيه بتنزل في عذاب القبر زي ما الكفر بيرمي في جهنم المعصيه بترمي في جهنم خدوا بالكم يا جماعه المعصيه خطيره الحقوا نفسكم الحقوا نفسكم ونتوب من كل ذنب علينا للملك اللهم تب علينا اللهم تب علينا لنتوب يا رب العالمين اللهم تب علينا توبه لا نرد بعدها ابدا الى المعاصي يا رب العالمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين كانت البدايه الصلاه البدايه ان احنا ما كناش بنصلي البدايه ان احنا استهترنا بالصلاه ولم نكن نطعم المسكين قلبنا نشف بعدها فبقينا نشوف الغلبان معانا فلوس جيوبنا مليانه وارصدتنا مليانه وعندنا ثلاث اربع عربيات كل واحد في العيله عنده عربيه ومراته عندها علبتين ذهب مليانه وما عندوش حاجه يا اغنياء اللي معاكم فلوس الحقوا نفسكم قبل ما قلوبكم يتختم عليه بسبب عدم الاعطاء للفقراء وكنا نخوض مع الخائضين استهترنا وصلت في النهايه كنا نكذب بيوم الدين وصلت في النهايه ان قلوبنا اتعمت حتى عن رؤيه وحدانيه الملك سبحانه وتعالى حتى اتانا اليقين لغايه ما اليقين جه لغايه ما اليقين الجازم جه جاي جاي الحق نفسك فما تنفعهم شفاعه الشافعين مفيش حاجه هتنفعك غير طاعه ربنا فما لهم عن التذكره معرضين مالهم مالكم مالكم يا شباب مالكم يا اهل الدين والايمان كانهم حمر الحمر الحمير ذكرت في الدين ثلاث مرات مره مع المرائين لما بيدخلوا النار تتفجر مصارينهم وتطلع بره يدوروا زي الحمار ما بيدور في الراحه في جهنم والعياذ بالله المرائين المنافقين ومره مع اليهود اللي هم كبسر الحمار يحملوا اسفاره اللي هو عارف الدين اللي يقول لك الكلام ده انا عارفه عارف وما بينفذش ومره هنا اهو اهو مع اللي مش راضي يسمع عن ربنا كانهم حمر مستنفره حمر وحشيه بتجري فرت من قسوره بتهرب من اسد تروح تدعو الشاب بيهرب منك بيفر خايف خايف على دنيته انت جاي تدمر لي دنيتي انت جاي عايزني اروح لربنا عايزني اتخانق في حياتي عايز اسيب المتعه والمباهج لا لا انا هفر منك فراري من الاسد فراري من القسوره مالكش دعوه بيا ما تقربش مني انا عايز الدنيا انا عايز استمتع بالدنيا فرط من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره طب نزل لي كتاب من ربنا باسم انا مخصوص يا سلام يا حبيب قلبي يعني انت عايز تيجي في الدين بس بوضعك ومركزك عايز دين بس على مزاجك عايز دين موديل متفصل عليك انت كلا بل لا يخافون الاخره دي المشكله كلها ما بنخافش دي المشكله كلها يا جماعه ان كلمه سرطان بتوقف قلبنا انما كلمه موت رغم ان المه اشد من السرطان ما بتخوفناش ان كلمه سجن بترعبنا رغم ان كلمه قبر اشد ضيق من ألف سجن وما بتخوفناش ان كلمه ظلام بتقلقنا رغم ان ظلام القبر اشد من اي ظلام ان احنا بنخاف من مشاكل الدنيا وما بنخافش من مشاكل الاخره ان احنا بنخاف من الاسلحه النوويه وما بنخافش من زقوم ومن سقر ومن لظى كلا بل لا يخافون الاخره اه لو نخاف اه لو نخاف من ربنا سبحانه وتعالى كلا انه تذكره فمن شاء ذكره الفرصه لسه موجوده الباب لسه مفتوح الحق نفسك الحقي نفسك كل آية في سورة المدثر بتقول لنا كلنا الحقوا نفسكم الحقوا نفسكم بسرعة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما تذكرون إلا أن يشاء الله يا رب يا رب شاء أن نذكرك يا رب يا رب ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيقول لك استعين بيا مش هتقدر من غيري مش هتقدر تسيب من غيري مش هتقدر تجي لي غير لو انا اللي وصلتك هو اهل التقوى واهل المغفره اهل الا يعصى لعظمته واهل ان عصي وتاب العبد ان يغفر لرحمته سبحانه وتعالى وربنا قال اهل المغفره بعد اهل التقوى اللي هيتقيني يغفر له انما اللي هيفجر ويعصي ويعرض يا ويله من ربنا سبحانه وتعالى سوره المدثر يا جماعه كنا في رحله معاها سوره المدثر بتقول لكل واحد ملتزم الحق نفسك انت اتسبقت قوم يلا بقى واشتغل قوم والحق يلا انت اتسبقت سوره المدثر بتقول لكل عاصي يلا قوم يلا الحق نفسك يلا تعالى المدثر بعد المزمل المزمل كان الذات بتاعنا كان الشحن اتشحنت يلا قوم اشتغل بقى مش هنقعد بقى نسمع كتير بقى قوم اشتغل انزلي بكره اشتغلي في الدعوه بكره اشتغل في الدعوه عندنا امتحانات اشتغلوا على قدكم انما ما ينفعش نسيب الدعوه يا جماعه ما ينفعش احد الاخوه ركب تاكسي بيديله شريط ديني الراجل قال له انا من سنه كنت ما بطقش الشرايط الدينيه لغايه ما واحده مسدله ركبت معايا ادتني شريط سمعته اثر فيا جدا سمعته لمراتي حياتها اتقلبت ما عادتش بتسمع اغاني ما عادتش بتسمع غير شرايط دينيه بقت ملتزمه اكتر مني انا جبت المصحف المرتل وبدات اسمع فيه انا حياتي اتغيرت بعد الشريط ده سبحان الله بسبب اخت ممكن مش عارفه اصلا ان الخير ده كله جه من وراها عايزين يا جماعه عايزين نفوق احد الناس قال لواحد من الدعاه قال له بص انا بفلوسي وانت بدعوتك عيالك عيالي وانت مسؤوليتي انا هصرف عليك وروح القريه الفلانيه من قرى روسيا ادعوهم الى الله وانا اللي هصرف عليك الداعيه العالم راح اسلم على ايده 10000 واحد في شهر اللي مش هيقدر يخدم الدين بالدعوه يخدم الدين بفلوسه يخدم الدين بمركزه تخدم الدين ب- بصحباتها اللي بتحبهم يخدم الدين بشرايط يديها لوسائل المواصلات يخدم الدين بسينهات يطبعها ويديها للشباب اللي في العربيات يخدم الدين بمطويات يوزعها يخدم الدين باي يخدم الدين إنه يطلب علم يخدم الدين ان هو يتكلم ويدعو ويستغل حب اصحابه ليه تخدم الدين انها تاخد صحباتها معاها تحفيظ القران او ال- او او الدعوه الى الله نخدم الدين باي وسيله يا جماعه نخدم الدين باي طريقه نخدم الدين ما نبقاش بكم ما نبقاش ما بنتكلمش عن ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا بيقول للنبي فانك باعيننا انت باعيننا ليه يا رب الرعايه دي كلها عشان الدعوه ده الدعوه دي العباده اللي تدخلك من ابواب الجنه الثمانيه لانك بتتكلم عن الدين كله حتى لو ما طبقتش كل حاجه الناس هتاخد وتطبق كل اللي انت قلته ولو حتى كل واحد طبق حاجه تيجي يوم القيامه تلاقي اللي طبق بر الوالدين بسببك دخلت جنه بر الوالدين معاه بسبب ان هو طبق وانت اللي دعيته وجنه الجهات وجنه كل حاجه يا اخوان الدعوه هتجيب لك كل حاجه الدعوه هتوصلنا لكل حاجه عايزين ندعو الى الله عايزين نبقى بتوع ربنا من لحظه ما التزمت ولحظه ما التزمتي انتوا بقيتوا دعاه غصب عنكم بقيت صوره الدين مرتبطه بيكم بقت الناس بتستشف صوره الالتزام منكم اوعوا اوعوا يا جماعه تشوهوا صوره الدين اوعوا اوعوا يا اخوانا معظم الناس اللي واخده صوره وحشه عن الملتزمين بسبب الملتزمين الجدد المقفولين اللي ما بيشتغلوش في الدعوه ومش فاهمين فن الدعوه لازم نشتغل في الدعوه الى الله الوقت قرب انه يخلص يعني والمفروض دلوقتي ان الحلقه تنتهي يا جماعه ولكن انا قبل ما اسيبكم نفسي ان انا اوصيكم نفسي ان انا اوصيكم بالجهد في الدعوه الى الله نفسي ان انا اوصيكم ان احنا ما نسيبش ديننا ان احنا ما نتنازلش عن ديننا ان احنا ما نتخلاش عن ديننا ان احنا يا اخوانا الحريقه المولعه في ديننا ده ايه ما نسيبهاش تخيل لو انت في معسكر في عدد رهيب من المسلمين صحيت بالليل لقيت نار مولعه داير ما يدور حوالين المعسكر ومفيش غير مجموعه قليله اللي صاحيه تعمل ايه تهرب هتبقى جبان امال تعمل ايه تطفي النار مع اللي واقفين عددهم قليل والنار كبيره امال تعمل ايه تصحي النايمين نصحي النايمين مع بعض عشان كلنا نطفي النار مع بعض عشان كلنا نلحق مع بعض عيب اما يبقى جهد اهل الباطل لحرب دينك اشد من جهدك لنصر دينك عيب النبي لما ربنا قال له قوم قام 23 سنه ما نامش والصحابه قاموا طول عمرهم ما ناموش لغايه ما كلهم ماتوا شهداء في سبيل الله عايزين نقوم عايزين ننصر دين ربنا عايزين نبقى بتوع ربنا يا جماعه مستعدين يا جماعه مستعدين ندعو الى الله مستعدين نبقى جنود دخلنا في جيش الدين وجيش الالتزام وهنبقى جنود من جنود ربنا مستعدين نعيش عشان ربنا اللهم تب علينا اللهم تب علينا لنتوب اللهم انقذنا اللهم اغثنا اللهم انزل هدايتك على شباب المسلمين ونساء المسلمين وفتيات المسلمين ورجال المسلمين واطفال المسلمين اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم فهمنا ديننا اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم لا تحرمنا من قيام الليل ودعوة النهار إليك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وليلة سعيدة مع كتاب ربنا ومع سورة المدثر في قيام الليل بإذن الله حتى نلتقي المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير